ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك, الأم وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد تخيل لو أنت في معسكر في عدد كبير جدا من المسلمين والكل نام وصحيت فجأة في منتصف الليل لقيت نار رهيبة أحاطت بالمعسكر من كل الجهات بتاعته بتبص لقيت النار رهيبة وهتلتهم كل اللي موجودين قدامك حل من ثلاثة يا إما إنك أنت تهرب وتنجو بنفسك هتنجو بس هتبقى إنسان جبان نجيت بس هتعيش طول عمرك جبان يا إما إنك أنت تتعاون مع المستيقظين إن كنتوا تطفوا النار المستيقظين كلهم إيه حاجه ما تعدش على الصوابع اعداد محدوده اللي فايقين اللي فايقين للحريقه اللي محيطه بالمعسكر كله مش هتقدروا تطفوها يا اما الحل الثالث انك تتعاون مع اللي صاحيين انكم توقظوا النايمين عشان تطفوا النار تختار اي حل من الثلاثه في الاحداث اللي بتحصل دلوقتي لاخواننا في غزه تختار اي حل من الثلاثه من ثلاث اسابيع لسه موسم الحج خلصان من ثلاث اسابيع من ثلاث اقل من ثلاث اسابيع من حوالي اسبوعين يا جماعه منظر الملايين في الحج وهي بتطوف وبتلبي وبترمي وبت ترمي الجمار يتهالك ان الامه دي لا يمكن عدو يقف في وشها ولا يمكن حد يقول لها كلمه ولا يمكن حد يدوس لها على طرف اسبوعين لقينا منظر حمامات الدم متفجره من قلوب اخواننا في غزه مفيش حد بينطق ولا حد بيتكلم كان كل الملايين دول دابوا كان كل الملايين دول راحوا كل الملايين اتحولوا فجاه الى متفرجين وليسوا الى مشاركين انا مش جاي النهارده عشان اكبت قلب حد ولا عشان احزن حد بالعكس ده انا جاي النهارده اقول لكم ابشروا يا جماعه ابشروا لان الامه لا يمكن هتوصل لمرحله اسود من اللي وصلت لها دلوقتي ما عادش فيه خلاص ما فيش اسود من اللي احنا فيه ما فيش اوطى واحط من اللي احنا فيه ما عادش فيه ذل بعد كده ولا هوان بعد كده ولا قهر ولا ايام قهر بعد اللي احنا بنشوفه ده لما كل يوم نصحى على جثث اخواننا واحنا قاعدين مكتوف الايدي مش قادرين نعمل لهم اي حاجه ما عادش فيه حاجه بعد كده يبدا القصه القصه تبدا من زمان مش بدات دلوقتي بدات بمرحله جس النبض لما بدا النبي عليه الصلاه والسلام يتشتم في صحبه الدنماركيه وبداوا يجسوا نبض المسلمين هيعملوا ايه اول يوم قبل الشتم على طول كانت مصر بتلعب الكاميرون في الدوره الافريقيه ومصر كسبت الكاميرون والمظاهرات اجتاحت جمهوريه مصر العربيه كلها فرحا بما يحدث ثاني يوم اتشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش واحد من اللي خرج لل... للمنتخب القومي خرج عشان غزه تمر الأو... الاوقات او بعد الشتم بيومين بالظبط يتعمل حفله كبيره جدا في استاد كبير جدا ويتجم مغنيه غير مسلمه تغني فيه احتفالا بالنصر ويتجم مغنيه اتهمت من قبل انها شتمت الرسول عليه الصلاه والسلام بعدها على طول تمر الازمه والان تستطيع من اي سوبر ماركت في العالم العربي من اقصى الاقصى انك تجيب اي منتج دنماركي او زبده لورباك بدون اي مشكله على الاطلاق جس النبض بدا ما عادش فيه روح نعمل ايه ناخدوا قرار الضرب قرار الضرب يجي امتى اللي فاكر ان قرار الضرب بعد خمس صواريخ حماس ضربتها ده انسان ساذج او مضحوك عليه قرار الضرب جاي في اوقات امتحانات نص السنه عشان ما حدش يقدر يعمل حاجه وقرار الضرب جاي قبل ما بوش يسيب الحكم باسبوع عشان يبقى في نهايه المده قرار الضرب جه يا جماعه في وقت الهجرة النبوية وكل ضرب بيعملوه في السنين اللي فاتت لازم بيجي مع عيد من الأعياد الدينية حاجة مترتب لها أمر دب الليل بليل ثم اليهود هم اليهود هم نفس يهود خيبر اللي حاولوا يسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نفس يهود بنو قينقاع اللي حاولوا يكشفوا عورة المرأة المسلمة هم نفس يهود بنو النضير اللي تعاونوا عشان قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ورمي الحجر من عليه هم نفس يهود بنو قريظة اللي كانوا هيضيعونا اللي كانوا يتسببوا في مقتل الصف الإسلامي كله في غزوة الأحزاب الشباب هم هم هم هم نفس اليهود ما اتغيروش بس احنا ما فوقكش حاجه من اللي انت بتشوفها ديت ما غيركيش حاجه من اللي انت بتشوفيها ديت ما فوقكش منظر حمامات الدم بيتفجر من عروق اولادنا واخواتنا واخواتنا في غزه يبقى انت خلاص يبقى صلي على نفسك صلاه الجنازه ما فوقكش منظر القنابل لما نزلت نزلت على واحد فجرته لا قريبه شايله في حته شنطه صغيره قد كدهوت باقي الرفات اللي لقوها من جثته ما فوقكش منظر ان جلدهم اتسلخ بالتاثير الحارق للقنابل لما وقعت عليهم ما فوقكش منظر الجثث اللي اتشطرت نصين وهي نايمه على المستشفى نص الجسم كده ما فوقكش اي حاجه من الحاجات دي كلها ما فوق يبقى انت مش هتفوق يبقى احنا ما فيش امل في ان احنا نفوق يا جماعه ما فوقكش منظر ال 200 جثه في اول ضربه ضربوها وهم نايمين على الارض جنب بعض ومنظر المستشفى مستشفى واحده بس اتقلبت 4000 قتيل وجريح جايين على مستشفى واحده هتعمل فيهم ايه ده احنا لما كنا بنقف في مستشفى الطوارئ وتيجي حادثه سبع سبعه مجروحين كانت المستشفى بتتقلب ولا تسع امكانياتها ان هي تقدر تخدمهم في وقت واحد ما بالك بمستشفى ضعيفه هذه بعد الحساب ده كله ما فوقكش في ميزانك في ميزانك ما تامنش ان اللي بيحصل ده يكون في ميزاننا والله ما تامن ان الخمس اطفال اللي اتقتلوا مره واحده في قصر واختهم بتقول لهم بعد القصر قولوا لا اله الا الله بتقول انا جيت اقول لهم الكلمه لقيتهم فعلا ماتوا خلاص وابوهم اغمى عليه لما شاف منظر الجثث وهي خارجه من المشرحه لو ده مش في ميزانك يبقى ايه اللي هيبقى في ميزانك ما تخاف خاف والله والله كل واحد مننا يخاف يا جماعه مسؤول وغير مسؤول كل واحد مننا يخاف احسن يكون منظر البنت اللي ابوها وامها واخواتها ثلاثه اتقتلوا في قصر من من ضمن القصر وهي ماشيه بجنازتهم هي ما عادش خلاص في العيله غير هذه الطفله ما فوقكش هذا المنظر ان يكون في ميزانك ان كل واحد جريح راح للمستشفى هناك لم يجد دواء ولم يجد علاج الدكاتره هناك ماسكين المحاليل في ايديهم كده اهوت ما فيش هناك جهاز تعليل تعليق محاليل حتى كل ده في ميزان مين في ميزانك ما تخافش ان كل ده يبقى في ميزانك لو انت ابوك وامك واخواتك كانوا مسافرين غزه لاي حاجه والقصف حصل تخيل هتقدر تقلب على ماتش كوره هتقدر تتفرج او تتابع اي مسلسل لو القصف ده كله ابوك واخوك هناك يا ترى يا جماعه مين فينا هيبقى سبب النصر مين النصر هيجي على ايد مين منظرين موجودين على النت منظر شاب خليجي خارج من ماتش كوره الفريق بتاعه اتختم وخارج يعيط بالدموع ما في فريق ما في مدرب ما في ما في وماشي يعيط بالدموع ومنظر شاب قاعد في الحرم بيختم المصحف وهو اخر صفحه وهو قاعد يبكي من التاثر ان هو وصل لاخر كتاب الله مين اللي هيبقى سبب للنصر انا جاي النهارده اقول ايه انا جاي النهارده اقول ان فرق ما بين نوع من جرح من جرحين ممكن واحد يتجرح جرح كبير وما يحصلوش اي حاجه واحد يتخدش خدش صغير يموت بسببه ازاي جرح كبير ولكن في الرجل او في الايد مش هيموته وخدش صغير ولكن في القلب او في المخ هيموته هيضيعه انا جاي اقول لكم دلوقتي ان عدم الفهم في ازمه زي ديت ممكن يضيعنا احنا قاعدين نسمع سيل يا جماعه من الكلام هم اللي باعوا ارضهم هم اللي ضيعوا ارضهم واحنا مالنا كفايه حروب واحنا هندخل معاهم ليه نتقطع معاهم ضيعوا نفسهم وعايزين يضيعونا معاهم ليه هم اللي جروا شكل اليهود هم هم هم سيل الاتهامات ده ده حتى لو خدش صغير يضيع خطتك يضيع دينك لو حد قال كلمه من الكلام ده درس النهارده يا جماعه انقاذ لهذه الجروح اللي جت في قلب كل واحد مننا وعقل كل واحد مننا ازاي نفهم الازمه صح ازاي نفهم مدورنا صح ازاي نفهم اللي بيحصل ده ليه واللي بيتعمل فينا ده ليه والمفروض نعمل ايه وننتصر ازاي واحنا مهزومين ولا منتصرين اللي بيحصل ده اول حاجه اللي بيحصل ده امتحان امتحان لكل واحد مننا امتحان ازاي ابرهه الحبشي قرر في يوم من الايام ان هو يهجم على الكعبه المشرفه ويهدمها ابرهه الحبشي اقام حصار زي الحصار اللي اليهود عملوه حوالين غزه بالظبط حصار حوالين مكه قطع اي امدادات عن مكه فضلت مكه تحت الحصار لفتره ابرهه الحبشي وهو في الطريق لقى 200 ابل كانوا بتوع عبد المطلب خدهم خدهم غنيمه ليه عبد المطلب راح لابرهه الحبشي رئيس لجنه المفاوضات في مكه المكرمه راح يفاوض ابرهه على ايه يا ترى هيفاوضوا على المقدسات ولا الحرمات ولا ايه أو عبد المطلب داخل داخل اللبس الفخم المراكب الفخمه اثرياء العرب داخل على ابرهه الحبشي ابرهه اجله فلما بيقول له ماذا تريد قال له جئت اسالك ال200 بعير قال له قد كنت اجلك قبل ان تتكلم فلما تكلمت زهقت فيك حتى اعدائنا لما بيشوفوا انهم بيضربوا مقدساتنا واحنا كل همنا الدنيا بيحتقرونا بقينا محتقرين عند الكل لان حتى لما بنيجي نتكلم ونتفاوض بنتفاوض عشان الدنيا فقال اتحدثني اتترك اتحدثني في بعير اخذتها منك وتترك دينك ودين ابائك ابرهه ذهل يا جماعه ابرهه ذهل الكفار بيذهلوا من رد فعلنا اللي احنا بنعمله قال له عبد المطلب بكل سلبيه منقطعه النظير قال له انا رب الابل وللبيت رب رب يحميه لغزة رب يحميها مش دي كلمتنا دلوقتي للقدس رب يحميها للأقصى رب يحميه لمسجد البدر في الهند رب يحميه أفغانستان وبغداد والعراق لهم رب وأنا مالي أنا ليا دنيتي أنا أنا أحمي دنيتي أنا مش فايق لأي حاجة ويبدأ خلاص الموضوع انتهى وسط التخاذل وسط التواطؤ يبدأ الموضوع ينتهي ويبدأ الحصار يجي لآخره ويبدأ الاجتياح البري على وشك تعزيزات جيش أبرهة تتم خلاص صوت الأفيال وهي بتصرخ بتزلزل أرض مكة أهل مكة كلهم يهربوا ويسيبوا مكة كلهم يجروا على الشعاب وال- وال- والوديان اللي جنب مكة ويبدأ صوت طبول جيش أبرهة يزلزل أرض مكة كلها ساعات والاجتياح البري هيحصل والكعبة هتتهدم ودم أي واحد هيقف يقاوم هيتنفر على الأرض ويبدأ ناس تتكلم من هنا ومن هنا طب نستغيث بالغرب نستغيث بفارس والروم يجوا يعملوا أي حاجة طب نتصاوت طب طب طب نعمل ويبدأ الاجتياح البري وفجأة في حاجة غير متوقعة ولا حد كان متوقعها على الإطلاق تظهر في الأفق طيور طيور صغيرة طيور مفيش في جناحها غير ريش ضعيف زي ما الطائر كله ضعيف طيور ما كانش حد يتوقع ان يبقى لها اي دور ولا اي ولا اي تاثير ولا اي دور في التغيير طيور عمر ما حد بص لها ولا توقع ان التغيير يجي بسببها ولا توقع ان النصر يجي بسببها تيجي الطيور الضعيفه لعلها جايه تاكل من جثث اللي هيترموا حوالين الكعبه دلوقتي فاذا بها تلقي من بين رجليها حصى صغير ولكن ينزل على جيش ابرهه اشد من القنابل المدمره هذه الطيور عملت اللي ربنا قال عليه فجعلهم كعصف مأكول يعني إيه عصف مأكول مفيش قنبلة نووية على وجه الأرض لو اترمت على بني آدم ممكن تخلي عصف مأكول العصف المأكول الأكل اللي اتطحن بالطواحن واتمزق بالأنياب واتقطع بالقواطع واتهضم في المعدة واتحلل في الأمعاء يبقى اسمه العصف المأكول تخيلوا يا جماعة مفيش قنبلة تقدر تخلي بني آدم بالوصف ده الطيور الضعيفة الصغيرة ده إيه أنت بتقول القصة دي أنت عايز تقول إن القصة دي أنت بتقول الوقت اللي بيحصل ده امتحان مال ده بالقصه لما كل اهل مكه سابوا الكعبه ربنا ما سابهاش لما الناس سابت دين ربنا ربنا ما سابش دينه لو سبت الدين ربنا مش هيسيبه لو سبت دينك ربنا مش هيسيب الدين ولكن انت الخسران انت الخسرانه لحد دلوقتي في كل كتاب وشريط اهل مكه وقتها بيضربوا رمز للسلبيه لا خدوا دنيا ولا خدوا اخره لو انت سبت دينك انت الخسران الدين منصور منصور ربنا هينصر دينه هينصر دينه ولكن لو على ايدك لازم تكون تستاهل انت تستاهل ولا ما تستاهلش تخيل لو انت مكان انس بن النضر انس بن النضر لما فاتته غزوه بدر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لئن ادركت مشهدا اخر لا يرين الله ما اصنع ه- انا انا ساري الله انا هعمل ايه فلما جت غزوه احد تخيل منظر انس بن النضر وهو لسه داخل المعركه لقى عشرات الصحابه خارجين بيهربوا من المعركه الصحابه بتجري في كل اتجاه انتوا رايحين فين قالوا له قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل انس بن النضر لو انت داخل مكانه وانت لسه داخل تنقذ دينك لقيت الكل بيهرب وانت داخله تقوم النصر لدينك لقيت الكل اللي حواليك بيتخاذل لو تخيل لو انت مكان انس الكل بيجري انت هتعمل ايه هتعمل زي انس بن النضر لما دخل لوحده ونصر نصر الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده والمعدودين على الاصابع اللي وقفوا حوالين رسول الله كانوا السبب في انقاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من القتل يوم احد باذن الله سبحانه وتعالى لو انت مكان انس لو كل الكل وقت بيتغادر الكل بيهرب الكل بيفر الكل بيقول خلاص القضيه راحت لو انت مكانه هتدخل ولا لا لو انت مكانه هتدخلي ولا لا يا جماعه يا جماعه ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما حبس في شعب ابي طالب وحماس الان في شعب ابي طالب نفس الشعب اللي اتعمل التجويع والحصار من اجل تفتيت العضد من اجل ان خلاص خلاص احنا استسلمنا مش عايزين دين لو الدين هيجوعنا وهيحاصرنا وهيضيعنا احنا مش عايزين دين احنا عايزين الدنيا حماس في شعب ابي طالب لما الرسول عليه الصلاه والسلام دخل الشعب دخل معاه ناس من المشركين من قرايبه ليه ليه هم مالهم عصبيه مشركين جاعوا ثلاث سنين كانوا ورق شجر عصبيه احنا مين فينا اللي عصبيه حتى مين فينا عمل زي المشركين مين فينا الوقت عمل زي المشركين عملوه احنا يا جماعه ما حصلناش المشركين مواقفنا ما حصلتهمش لو انت ما نصرتهمش لو انت ما نصرتهمش بكل ما تستطيع من وسيله كل واحد قاعد قدامي عارف هو يقدر ينصر ازاي في واحد ممكن ينصر بكلمه واحد ممكن ينصر بقرار واحد ممكن ينصر بمال واحد ممكن ينصر بنا... كل واحد عارف هو ينصر ازاي كل واحد عارف هو هيعمل دور في تغيير الامه وانقاذ الامه ازاي ف لو احنا لو احنا ما نصرناهمش اوعى تفتكر انك مش هتتسال عن جثه جثه من الجثث اللي احنا شفناها في الاعلام مقتوله من اخواننا اوعى تفتكر انك مش هتتسال عن طفل طفل اتقتل يا اللي انت عندك اولادك وقضيه دينك قمه البرود من جزء كبير جدا من المسلمين تجاه ما يحدث يا جماعه قمه البرود اوعى تفتكر انك مش هتتسال هتتسال عن اللي بيحصل لدينك زي ما هتتسال عن الصلاه والصوم كفايه انفصام في الشخصيه بقى كفايه فصام في الشخصيه بقى معتقدين ان الصلاه والصوم هم اللي هنحاسب عليهم في القبر صلاه وصوم تمام يلا يوم القيامه صلاه وصوم تمام يلا ده ده, ده, ده حلم مين مين اللي بيحلم بالكلام ده يا جماعه هنتسال والله العظيم وقفوهم انهم مسؤولون قفوهم مين دول احشروا الذين ظلموا وازواج ال- ال- ال- اللي ظلم واللي سكت على الظلم واللي ظلم دينه واللي عملش حاجه لدينه كل ده واللي كان يقدر يعمل حاجه وما عملهاش وكلنا نقدر وكلنا نقدر اوعوا تفتكروا ان انا بقول الكلام ده عشان في الاخر اقول لكم يلا يا جماعه ندعي ويلا يا جماعه كل واحد يتبرع له بقرشين لا انا بقول الكلام اه امال عشان نجاهد ما نعرفش نجاهد هنجاهد فين هنعدي الحواجز ازاي امال ايه امال بتقول الكلام ده ليه عشان ننصر الاسلام نصره حقيقيه يا جماعه الرسول حصل له كل اللي بيحصل ده الرسول اتجوع زي ما غزه اتجوعت الرسول اتحاصر في الشعب الرسول شاف الصحابه بيتقتلوا زي ما احنا بنشوف ان اخواننا بيتقتلوه الرسول عليه الصلاه والسلام حاولوا يقتلوه هو نفسه الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه شاف الصحابه بيتعذبوا شاف الصحابه بيتسجنوا الرسول كل حاجه اتعملت فيه مصادره اموال كل حاجه بنشوفها بتحصل حصلت في النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك النبي ما عملش اللي احنا بنعمله ما قعدش ما عيطش ما لمش الصحابه كل يوم يقعدوا يبكوا على اللي بيحصل ليه كان ماشي في طريق كان عارف ان لما يربي رجاله تنصر الدين هو ده احسن حاجه هو ده هم دول اللي بكره هيردوا مش قادرين نرد على اليهود النهارده نرد بكره نرد بكره نتصدى نتغير نبني نفسنا نبقى دعاه نبقى جنود مخلصين لله عشان نقدر نرد بكره الرد اللي احنا مش قادرين نقدمه النهارده لازم يا جماعه نفهم الدور الحقيقي والله العظيم الدعاء والتبرع ده انقاذ لاخواننا في غزه دلوقتي ولكن انقاذ الامه كلها ان احنا نبقى جنود لله ان احنا ناخد قرار ان احنا نتغير ما عدناش هنفضل كده ما عدناش هنفضل كده بالمعاصي معاصي مين ما ينفعش ان يبقى ليك طموح في حياتك غير نصره الاسلام خلاص ما عادش يحق لنا شرعا ان احنا نحلم بالدنيا او نحلم باي حاجه بعد اللي بيحصل لاخواننا ده ما يبقاش عندنا دم ولا دين لو حلمنا باي دنيا احنا ملناش حق نحلم يا جماعه ممكن اولادنا ممكن احفادنا يبقوا يحلموا انما احنا خلاص كل طموحاتنا هتتوحد على وجهه واحده بس نصره هذا الدين رفع هذه الرايه ويوم ما الرايه تترفع نحلم بالدنيا انما لغايه ما الرايه تترفع ملناش حق في اي حلم غير بالاسلام اللي بيحصل ده امتحان بس امتحان ايه مش امتحان للوطنيه ولا للانسانيه امتحان للدين القضيه دي قضيه دين اللي عايزين يحولوها لقضيه سياسيه ما ينفعش دي جريمه دي قضيه دين اليهود لما كانوا داخلين فينا كانوا حاطين العربيه اللي داخله قصادهم عليها توراه كبيره نسخه كبيره جدا من التوراه محطوطه على العربيه كانهم بيقولوا التوراه دي القائله بتاعتنا اللي احنا بنمشي وراها اليهود يوم ما دخل انتصروا في 67 للاسف وقفوا يقولوا هذا يوم بيوم خيبر هذا ثأر خيبر لسه فاكرين خيبر ووقف موشى ديان يقول محمد مات خلف بنات حطوا المشمش على التفاح دي المحلمه ولو راح يوم ما الانجليز دخلوا القدس القرن اللي فات قالوا اليوم انتهت الحروب الصليبيه الناس دي عندها دين عندها عقيده بتحارب عشان عقيده زي برنامج انجليزي لما عمل حوار مع واحد عم اسرائيلي بيقول له انت ايه رايك في الازمه قال له دي ازمه وجود بيننا وبينهم لو فاقوا هيرمونا في البحر لازم نخلص عليهم قبل ما هم يفوقوا ازمه دين قضيه دين يا جماعه قضيه دين. اليهود بيحاربوا عشان دين لازم نفهم الكلام ده لازم لازم نفهم ان الدين قبل الارض ولما واحد يروح يتصاود باي مبدا انا موافق ان انا اعمل دوله علمانيه زي ما كان بيقول قبل كده موافق ان انا اعمل دوله علمانيه علمانيه دي لا مش عايزين دوله اصلا ولا عايزين ارض احنا عايزين دين انا عايز لو نزلت تحت التراب ادخل الجنه المسلمين يا جماعه لما عمر بن الخطاب خالد بن الوليد راح يفتح الشام عمر بن الخطاب عزله عزلته ليه يا عمر ليه ده خالد ده ما بيتهزمش ده خالد ده هو اللي هيجيب الشام لا عمر بن الخطاب عايز يدخل المسلمين الجنه مش عايز يدخلهم الشام لما لقى المسلمين بيقولوا خالد خالد خالد قال لا احنا بننتصر لان عندنا دين لان معانا ربنا مش لان معانا خالد فاراد ان يوصل للمسلمين الدرس كان عمر فاهم ان الدين اهم من الشام ان الدين اهم من الارض لما المسلمين كانوا بيفتحوا العالم كله في عهد عمر مفيش حد واقف قصادهم عمر وقف الفتوحات وقفتها ليه قال لان الرقعه اتسعت بدات الدنيا تدخل على المسلمين المسلمين بدا دينهم يضعف نقف لغايه ما نشوف ديننا فين طب والفتوحات والاراضي مش عايزين اراضي احنا عايزين دين احنا طلاب دين يا جماعه المسلمين يا جماعه ما بيخافوش من الموت المسلمين لا يخافوا الا من النار احنا بنفر من النار ما بنفرش من الموت احنا مش زعلانين على الجثث اللي اترمت لانها ماتت بالعكس يا بختهم عند ربنا ان شاء الله ان قبلوا شهداء احنا زعلانين لانهم ماتوا في منظر ذل وفي منظر قهر وفي منظر كبت وضغط انما احنا مش زعلانين ان المسلمين يموتوا ما لازم نموت ونلقى الله سبحانه وتعالى ونموت شهداء اشرف موته عايزين نفهم يا جماعه عايزين نفهم درس الليله هدفه ان احنا نفهم المنظر اللي احنا بنشوفه في المظاهرات واحده خطوهم ياخدوا دمي ولابسه بنطلون واحده ايه يا قدس يا فلسطين انا حررت وحاطه مكياج واحد واقف يا فلسطين يا فلسطين ولابس عقد ذهب واحد تاني عامل سكسوكه ولا دوجلاس وعامل شعره مش عارف ايه ولابس سلسله وواقف يهتف لغزه لا غزه مش هتتحرر بالهتافات غزه مش هتتحرر بالكلام غزه هتتحرر بالسلوك الاسلامي في جوارحنا غزه مش هتتحرر لما بقنا يتعب ويتنبح من الهتاف ليه غزه هتتحرر لما نبقى احنا اهل دين اصحاب دين عندنا دين الدين متطبق في حياتنا قران يمشي على الارض انما الهتافات بالسلوك والله العظيم منظر يحزن يا جماعه والله العظيم الواحد ما هو حزين على اللي مات الواحد حزين على اللي عاش الواحد مش حزين على اللي ماتوا اللي مات لعله شهيد عند ربنا يا ليتني كنت معاهم محتسب اجري عند الله الواحد يموت شهيد ولكن الواحد حزين على العايشين اللي عايشين اللي ميتين ولكن بنظن ان هم عايشين اللي بيحصل ده امتحان يا جماعه امتحان في الدين امتحان في ديننا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ساب مكه احب البلاد الى الله عشان الدين في المدينه ساب الارض عشان الدين احنا امتى كنا طلاب ارض احنا طلاب دين يبقى القضيه دي قضيه دين لما واحد علماني يتصل ببرنامج علماني يقول هو عايزين يخلوا القضيه اسلاميه ليه آه خدوا بالكم يا جماعه اللي بيقول لك الصراع العربي الاسرائيلي الكلمه دي غلط الصراع الاسلامي الاسرائيلي مش حاجه اسمها الصراع العربي الاسرائيلي الصراع الاسلامي كلمة العربي دي كلمة خاطئة ولا ينبغي أن تصدر من إنسان ملتزم أو فاهم دين، صراع إسلام بين الإسلام وبين اليهود، وليس ما بين بين العرب، يعني المسلم الباكستاني ملوش دعوة باليهود، يعني المسلم الأفغاني ملوش دعوة بإسرائيل، يعني المسلم الأمريكي ملوش دعوة، يعني المسلم اليهودي ملوش دعوة بحرب إسرائيل، لا، صراع إسلامي إسرائيلي، تخيلوا دلوقتي وإحنا في قضية الدين اللي إحنا فيها، العلماني بيقول بيقولوا ما عايزين يقولوا القضيه اسلاميه يبقى احنا بقى مسؤولين عن مسلمين كشمير ومسلمين باكستان ومسلمين البانيا سبحان الله العظيم فاهم يا ابني والله العظيم يا ريت الملتزمين فاهمين فهمك هو علماني فاهم معنى كلمه اسلامي كلمه اسلامي معناها ان هشيل ديني وهشيل كل مشاكل وقضايا ديني علماني فاهم عامل زي ابو طالب وهو بيموت لو كانت كلمه لقلتها وعارف ان لا اله الا الله مش كلمه ده منهج حياه فما رضاش يقولها مش قضيه كلمه وخلاص قضية دين يا جماعة اللي بيحصل ده امتحان اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده إيقاظ إيقاظ اللي بيحصل ده رسالة من ربنا ربنا بيقول لنا فوقه كام مرة قلت لكم من الدرس ده اهو من المكان ده اهو من على الترابيزة ده ايه كام مرة قلت لكم أكتر من 20 مرة يا جماعة إن مستوى المعاصي اللي الأمة وصلت له لا يمكن هيتسكت عليه إن لا يمكن إن عمر الأمة في التاريخ ما وصلت لدرجة المعاصي اللي وقعت فيها الوقت إلا وجيت قرباك من السماء نزل على الأمة عشان تفوق صح مش قلنا الكلام ده قالي قرباك اهو ما اللي بيحصل ده القهر اللي احنا عند عايشين فيه أيام القهر اللي احنا عايشين فيه كلنا واقفين نبص على القنوات وقاعدين س- سيل دموع نازل مننا كلنا لا عاد حد له نفس ياكل ولا يشرب عدنا بنخاف نبص على التلفزيون احنا احسن نشوف مجازر جديده عدنا بنفتح التلفزيون واحنا مرعوبين يا ترى ايه اللي حصل يا ترى وقفوا ولا لا يا ترى يا ترى يا ترى تخيلوا اللي احنا وصلنا له دلوقتي بقول لكم مفيش اسود من كده خلاص احنا وصلنا لاسود نقطه في تاريخ الامه الاسلاميه في العصر الحديث ليس بعد هذا الا الفجر والله العظيم ليس بعد هذا الا النور لان ما عادش في بعد كده بعد كده ما عادش في هنخاف من ايه ايه اللي ممكن يحصل بعد كده اللي بيحصل ده ايقاظ ايقاظ في ناس يا جماعه مننا مننا حزنت على ان الزمالك اتهزم من بني عبيد اكتر ما حزنت على اللي حصل في غزه في ناس مننا حزنت ان الاهلي اتغلب في اليابان اكتر ما حزنت على اللي حصل في غزه ده اولمرت والبت ليفني دول بصراحه يا جماعه قمه الغباء ليه لان الناس دي اختارت توقيت غلط الناس دي كان في توقيت تاني لو اختارت فيه ضرب غزه كانش حد يتكلم عارفين امتى مع ماتش الاهلي والزمالك لو كانوا اختاروا مع ماتش الاهلي والزمالك ضرب غزه كانش حد فاهم كنا لقينا SMS في القنوات الرياضيه تحت كده الحقوا غزه بتتضرب وادعوا لها كده وانتوا بتتفرجوا على المباراه وربنا ينصر غزه وينصر وينصر الاهلي ولا الزمالك ان شاء الله لو كان ماتش المنس- مانشستر مع ماتش ريال مدريد في غزه كان العالم التفت اكتر من كده كان الشباب فاق اكتر من كده الشباب معقوله الشباب يخذلوا الاسلام للدرجه ديت الشباب في الشوارع ليله الكريسماس قاعدين يقيسوا وده ماسك كوبايه حشيش وده ماسك وده قاعد يرمي ازازه ازازه ازازه خمره في الارض وده معقوله الشباب يوصلوا للدرجه دي ودينهم بيحصل فيه كده احنا وصلنا للدرجه دي ازاي ازاي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد جسد واحد لو انت ايدك ايدك اتقطعت تقول ما هي اللي تستاهل ما هي اللي جرت شكل اللي ضربها ما هي ايدك تتقطع قلبنا يتقطع في غزه واحنا قاعدين واحنا مالنا كمثل الجسد الواحد اذا اشتكت منه غزه تداعت له سائر سائر البلاد بالسهر والحمى بالحمى والسهر مين اللي جاله حمى مين اللي سهر عشان غزه مين اللي سهر عشان الاسلام في كل مكان اللي بيحصل ده ايقاظ لينا ايقاظ الكبار الكبار اللي قاعدين يجروا ورا الرزق هو مش فاضي غزه اصلا هو مش فاضي ليه الرزق الفلوس الفلوس الفلوس احد في الشارع اللي انا ساكن فيه في المنصوره شارع اسمه شارع الترعه الشارع اللي انا ساكن فيه كان فيه زمان واحد اشترى حته كان عنده حته ارض في الشارع ده الراجل عنده حته الارض في الشارع وخلاص ملكه قرر ان هو يسافر بره في دوله من الدول العربيه عشان يشتغل فباع حته الارض وباع كل اللي, اللي عنده عشان يجيب بقى عشان يروح يسافر ويستقر هناك ويبني حاجه بقى للمستقبل قعد هناك 18 سنه كانت الدنيا كلها اتغيرت كان كل الاسعار اتغيرت اثمان كل حاجه اتغيرت متر الارض بعد ما كان بملاليم بقى بالوف مؤلفه من الجنيهات رجع بتحويشه ال 18 سنه ما عرفش يشتري بيها حاجه غير حته الارض نفسها اللي من 18 سنه كانت ملكه ثم مات هذا الرجل ولم يفعل اي شيء اخر تخيلوا يا جماعه ان ممكن يكون رزق معايا بس هقتل نفسي على الفاضي ما هي حته الارض كانت معاك من 18 سنه قتل نفسه عشان ايه تموت نفسك عشان ايه رزقك يا ابني قضيه الرزق الامه دي مطعونه في قلبها في نقطه الرزق مطعونه في عقيده الرزق عندها للاسف الشديد انا بقول لكم النهارده الدرس ده يتعلق بجروح ولكن مش جروح في الايدين والرجلين في ديننا جروح في القلب وفي المخ جروح حتى لو صغيره ممكن تموتنا ممكن تضيع دينك ممكن تيجي في القبر يتقال لك ما دينك تقول دين الاسلام يتقال لك كذبت دينك الاسلام فين فين عقيده الاسلام في قلبك وفي فكرك فين يا جماعه واللي بيقولوا نجاهد تجاهد ايه يا حبيب قلبي عايز تروح تجاهد الاباتشي والاف 16 وانت ما انتش عارف تجاهد البطانيه ساعه الفجر مين فينا بيجاهد البطانيه ساعه الفجر يا جماعه مين يا جماعه الناس دلوقتي عامله زي قول الله يود لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا كل واحد يصحى الصبح يفتح التلفزيون يسالون عن انبائكم كم جريح زياده كم قتيل زياده حصل في المستشفى ايه ضربوا ايه جديد ضربوا مساجد ايه جديده يسالون عن انبائكم طب القتال بقى مفيش قتال طب الاثر العملي مفيش تغيير طب اعمل حاجه ما بيعملش حاجه الغيبوبه اللي احنا قعدنا عايشين فيها كل يوم الامه دي بتتفضح فضيحه كل يوم ساعة الفجر ساعة أذان الفجر دي فضيحة يومية فضيحة لما المشوارع بالمصدر ده دي فضيحة يا جماعة بنتفضحها كل يوم ساعة الفجر صلاة الفجر دي النبي عليه السلام جعلها حد من المؤمن والمنافق فضيحة لمستوى الإيمان والنفاق في قلب الأمة الوقت تخيلوا دفعة كاملة دفعة دفعة دكاترة دفعة كلية طب سنة ستة كلها كاملة ما فيش غير ثلاثة فيها أو أربعة صلوا الفجر أربعة عشرة يصلوا الفجر دول هينتظر منهم أمانة إيه هي... أمة ما صلتش الفجر صاحية الصبح ما ده هيفتشي وده هيسرق وده هينهب جيش من الجيوش العربية ما فيش غير خمسة في اللي صلوا الفجر ده هيتنزل عليه نصر إيه ده ولا هيفيد الأمة بإيه إزاي يا جماعة في ضحى تحت الفجر كان نفسي ليله الكريسماس ان انا اجيب محمول كاميرا قويه شويه واصور الشباب اللي واقفين يرقصوا في الشوارع واقفين يرقصوا يرقصوا مشغل رفع كبوت العربيه ولا رفع شنطه العربيه من ورا ومشغل سماعات بكذا 1000 جنيه والشله واقفه ترقص حوالين واحد وكل واحد بقى شارب اللي شاربه كان نفسي اصور المناظر دهيت ونحطها في نص تاني مع الشاشه مع منظر دم المسلمين اللي بيسيل ونقول ايه ده ازاي عايزين ننتصر ازاي واحنا بالمنظر ده او عايزين حتى طب يا جماعه ده احنا سبحان الله العظيم اللي مات مات شهيد طب احنا هنعمل ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى هنعمل ايه فضيحه لو الوقت قناه الرحمه ديت قلبنا كل القنوات الوقت كل القنوات الرياضيه والاغاني و... وشفنا امه محمد بتتفرج على ايه دلوقتي وامه محمد بتعرض ايه دلوقتي هنزهق هنزهق هنقول النصر هيجي ازاي يا جماعه اسرائيل دي عقوبه ذنب عقوبه ذنوبنا والله العظيم اسرائيل دي عقوبه ذنوبنا ما هتترفع الا لو ذنوبنا اترفعت انسوا والله لو ملكنا النووي والبيولوجي والكيماوي كله ما هتترفع اسرائيل الا لو اترفعت ذنوبنا ولو اسرائيل راحت هتيجي عقوبه ثانيه بذنوبنا اللي بينزل من الطيارات في غزه ده مش قنابل اللي بينزل من الطيارات في غزه دي ذنوبي وذنوبك وذنوبك ذنوبنا هي اللي بتنزل على اخواننا بتفيدهم عايزين نفهم بقى نفس المرحلة اللي كانت فلسطين فيها قبل ما اليهود يدخلوها هي المرحلة اللي الأمم العربية كلها فيها نأمن منين ان ربنا ما ابتليش كل الدول العربيه بحاجه زي اسرائيل نأمن منين ما الكل مذنب اهو ما الكل واقع اهو عايزين نفوق يا جماعه عايزين نفوق اللي بيعصي ربنا ده ده بالظبط في هزيمه الامه زي جندي في الجيش الاسرائيلي بالظبط في الاثر في هزيمه الامه الواحد لما ينزل الجامعه ويشوف المنظر والكابلات والانتمات واللي واقف مع واحده تحت شجره واللي قاعد مع واحده فين يقول س- الواحد خايف عشان ربنا يخسف بينا اصحاب السبت اللي سكتم قصاد معصيه اللي بيصطادوا في, في اليوم اللي ربنا حرمه اللي سكتم اتخسفوا اتمسخوا قرودهم كمان اتمسخوا اللي سكت منظر ال 200 جثه 200 جثه بتوع الشباب المسلم اللي اول ما ضربت اسرائيل 200 جثه جثث مرميه على الارض جنب بعضها يفكرك بليله راس السنه منظر 200 شاب واقفين في اي شارع من الشوارع الكبيره وكل واحد ماسك في ايده اللي هو ماسكه وشارب اللي هو شاربه واقفين يرقصوا يا سبحان الله كان زمان يقولوا في ال- في المسابقات يجيبوا صورتين شبه بعض ويقول لك اكتشف خمس فروق ما بين الاثنين انا عايز تحط الصورتين دول قصاد بعض صوره ال 200 جثه المقتولين وصوره ال 200 شاب المقتولين بسكينه الشهوات ونقول اكتشف خمس فروق اكتشف خمس فروق هو ده اللي بيجيب ده هو ده اللي بيوصل لده اللي حصل ده ايقاظ احنا بقينا امه في غرفه الانعاش أمة في غرفة الإنعاش أمة في غرفة العيش وربنا هو اللي بيوقظنا أمة خلاص أمة في غيبوبة أمة بتكاد تحتضر لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن هذه الأمة قد تمرض ولكنها لا تموت اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده كشف للأقنعة اللي بيحصل ده فضيحة فضيحة كل واحد ما هوش رافع شعار الإسلام أي حد رفع شعار غير شعار الإسلام اللي بيحصل ده فضيحة يا جماعة والله فضيحة كان زمان في اتنين اتفقوا على قتل واحد اتفقوا سوا وقرروا سوا ونزلوا سوا ومسكوا كل واحد سكينة كل واحد ماسك السكينة مع التاني سوا وطعنوه سوا ودفنوه سوا في يوم من الأيام واحد منهم وقف يت... ي- ي- يعني ي- يشتم في التاني قدام الناس قال له اللي قتلت فلان قال له ايه كلكم عارفين قال له عيب عيب ده احنا دافنينه سوا اي حد يشتم في اي حد دلوقتي في الازمه اللي بتحصل ده عشان غزه الرد الطبيعي عيب ده احنا دافنينه سوا دافنينها سوا عيب ده احنا كان كاتبين كاتبين على نفسنا سوا خلاص يا جماعه وصلنا لهذه الدرجه وصلنا واللي حسن نصر الله بتاع الشيعه طالع يهتف وفلسطين ويشتم في في مصر ويش يا حبيبي انت بتشتم في مين انت احنا بقالنا ست ايام مجازر في غزه يا اخي صاروخ واحد من صواريخك كنا نشوفها بلاش جعجعه بقى بلاش اقتياد بقى ونقش في جثه غزه بقى اكتر من كده بلاش بقى طلوع على على القضيه الفلسطينيه اكتر من كده ومن امتى فلسطين كانت بتهمكم تاني يوم بعد الضرب ما حصل ال 200 واحد اتقتلوا في غزه الشاع على مواقع النت على الرمز بتاعت ال- الياهو ماسنجر على الرمز بتاعت الياهو بيقولوا تسلم ايد الطيار اللي قتل ال 200 واحد صورتهم الحقيقيه بقى هم حقيقه امتى الشيعه شالوا قضيه فلسطين امتى الشيعه قا- شالوا قضيه اسلام اصلا ده الشيعه مكفرين السنه من اولها لاخرها الشيعه عندهم المليار و200 مليون سني على وجه الارض كفره بالنسبه لهم من امتى كفايه خداع بقى كفايه يا اخي صاروخ بلاستيك حتى يا اخي اضربه يا اخي صاروخ حتى على روح الخميني اللي فضل يسب في ابو بكر وعمر اللي كانوا سبب في اسلامه صاروخ يا اخي حتى صدى على روح يمكن شتموا لابو بكر وعمر ولعنوا ليهم ربنا يغفرهم له يا اخي احنا احنا يا جماعه عايزين كشف الاقناع الشيعه دول قبل حزب الله كانوا عاملين حركه امل في لبنان حركه امل عملت مجازر في الفلسطينيين اكتر من اللي اليهود عملوها ممرضه هناك شافت مجزره على ايد اليهود ومجزره على ايد الشيعه لما شافت الجثث اللي الشيعه قطعوها قالت لا ده اليهود ارحم اليهود ارحم من الشيعه حسن نصر الله كان جندي في حركة أمل الشيعية اللي عملت مجازر ضد الفلسطينيين اللاجئين في لبنان كفاية خداع بقى مين اللي سلم العراق لأمريكا مقابل إنهم يمسكوا الحكم مش الشيعة كفاية مين اللي دخلت أمريكا على كتافهم في أفغانستان مقابل إن يبقوا لهم دور قيادي هناك مش الشيعة كفاية خداع بقى كفاية اللي عايز يعمل حاجة اللي عايز الشيعة يا جماعة لما بيجوا يتشكلوا مع بعض لما واحد منهم بيغضب بالتاني وعايز يشتم التاني عارفين بيقول له إيه بيقول له ع- عظم سني في قبر ابوك بيعتبروا ان عظم واحد سني في قبر حد منهم دي مصيبه دي كارثه هي دي حقيقه ح- حقيقه احساس سواء حسن نصر الله ولا غيره ناحيتنا كفايه سقوط الاقنعه فضيحه اهو ست ايام بنذبح اهو ورينا صاروخ ورينا ورينا حاجه غير الكلام سقوط الاقنعه للعلمانيين اللي واقفين في البرامج العلمانيه يشتموا وخلاص يشتموا في ايه قاعدين يا شباب يا شباب انتوا هتروحوا تضيعوا نفسكم يا شباب احنا ناقصين حروب يا شباب خلاص يا شباب احنا يا شباب بعد ما بنيتوا بيوت وعملتوا مستقبل والله العظيم تفتكر قول الله قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها فلوس تعبتوا عما جبتوها وتجار ومساكن ترضونها وبيوت طلعت روحكم عما بنينوها بنيتوها وقبلها وتجاره تخشون كسادها وفلوس راحت وجات بقى احب اليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين هم العلمانيين بيعكسوها بقى بيقول لو كان الجهاد احب اليكم من المساكن والبيوت لا يا شباب ما تضيعوش نفسكم لو ابليس طلع يتكلم مش هيتكلم زيهم سقوط الاقنعه مين اللي مع الاسلام ومين اللي ضد الاسلام عايزين يوصلوا لنا ان حماس دول وبتوع غزه دول شويه ناس بالظبط كده يا جماعه التوصيف للي بيتقال كده بالظبط تلخيص اللي بيتقال كله حماس شويه ناس ضيعوا نفسهم وجروا شكل اليهود واستفزوهم وعايزين يضيعونا معاهم بالظبط الكلمتين دول كده وتكتبهم هو ده ملخص كل اللي بيتقال حماس جماعه ضيعت نفسها واستفزت اليهود وجرت شكلهم وعايزين يضيعونا معاهم ازاي ازاي نقبل الجرح اللي في قلبنا وقلب عقيدتنا ده مين اللي جر شكل مين هم بيعت... بي... بي... بي... بي... بيجيبوا اعذار من اليهود مين اللي جر شكل مين مين اللي خد ارضنا مين اللي من 60 سنه قعد يدبح فينا بعد كل المذابح اللي اليهود ذبحوها لنا والقتل اللي قتلوه لنا والسجون اللي سجنوها لنا احنا اللي بنجر شكلهم وبنستفزهم بعد كل المجازر اللي عملوها ومذبحه المسجد الاقصى وصبره وشتيله ودير ياسين احنا اللي بنستفز اليهود احنا اللي جرينا شكلهم ويقول لك ضيعوا نفسهم وعايزين يضيعوا نفسهم ضيعوا نفسهم فين؟ ضيعوا نفسهم ومعاهم امكانيات يواجهوا اليهود و- وامتى وامتى كان المسلمين بينتصروا بالعدد؟ امتى؟ غزوه مؤتة لما النبي عليه الصلاه والسلام طلع 3000 مسلم ما يجوش عشر حماس يحاربوا الروم اللي اقوى من حماس 1000 مره هو الرسول ده كانش عامل اعتبارات ولا ايه؟ والا كل الفتوحات الاسلاميه دي بقى ولا لها اي قيمه ليه؟ لان احنا كنا ما بنجيش عشر العدد في احيان من الفتوحات امتى يا جماعه؟ امتى يا جماعه امتى كنا بننتصر والله العظيم الواحد عايز يبوس راس كل واحد من اهل غزه الناس اللي سبتت لان اليهود حصروهم وجوعوهم عشان ينقلبوا على الاسلام قالوا لهم مش الاسلام اللي وصلكم لهنا جوعوا بسبب الاسلام ما كرهوش الاسلام كانت النتيجه اللي اليهود قالوا دول شعب يستحق الاعدام لانه ثابت على دينه حتى النهايه ال CNN القناه اليهوديه الامريكيه مش جايبه اي منظر من المناظر اللي احنا شايفينها دي CNN ما بتجيبش غير منظر صاروخ نزل على اليهود واحد يهودي اتعور وقعد الناس دي احنا عندها وحشين وحشين انسوا انسوا الناس دي عمرنا عمرنا انما اهل غزه ربنا يبارك فيهم والله صمود يا جماعه المراه الغزاويه اللي اتقتل ناس من اهلها وهي بتقول دول مش بيستهدفوا حماس دول بيستهدفوا كل الفلسطينيين ناس فاهمه ناس عارفه القضيه صح انما اللي حماس عملته في غزه ده خطوة ما حصلتش في التاريخ الفلسطيني كله في الجدل الفلسطيني على الأقل بقى في بلد معانا يا إخواني يا جماعة عايزين نفهم القضية صح يجي بعد كده يقول لك طب والتحرير وبتوع التحرير الفلسطينية وبتوع حماس ما يتعاونوا مين يتعاون مع مين؟ مين يقعد مع مين يا ابني؟ أنتوا بتتكلموا في إيه يا جماعة؟ مين يا جماعة اللي بيتقتل عشان الإسلام؟ ومين اللي بياكل من المواد اليهودية وبيقعد يضحك معاهم؟ مين يا جماعة اللي متحصر عشان الإسلام؟ ومين اللي كل معونات أعداء الإسلام بتوصل لإيديه هو؟ مين يا جماعة اللي بيضحي عشان الإسلام ورفع راية الإسلام؟ ومين اللي قاعد يلبس يلبس ويركب من فلوس اعداء الاسلام مين يا جماعه مين يقعد مع مين كده كده بتوع حماس اليهود عايزين يقتلوهم يقتلوهم وهم شرفاء احسن ما يقتلوهم وهم جعانين كفاكم شرفا يا اهل غزه والله كفاكم شرفا ان ما عادش فيكم بيت ما فيش فيه قتيل او جريح زي المدينه المنوره في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عادش فيه بيت الا وفيه قتيل او جريح بسبب الاسلام كفاكم شرفا انكم تدفعوا ثمن نصر الاسلام اللي بيحصل ده كشف اقنعه شق- سقوط فضيحه للجميع اي حد هيتكلم بعد كده عن غزه ملوش حق ينطق الا اصحاب الطار الاسلامي اي حد غير الطار الاسلامي يا فاشل يا خايب على طول مفيش هو الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام انما اللي يجي الوقت ويقول اصل بتوع غزه قلتم اصلهم وقفوا في وش اليهود يا اخي يا اخي اتقي ربنا حتى لو ده رايك يا اخي عامل زي اب بيدي لابنه دواء عشان ينجده الولد مات دي الناس حواليه انت اللي قتلت ابنك انت يا عم هو ناقص الناس بتتذبح هناك واحنا بنقول ايه الناس بتتذبح هناك واحنا بنقول عليهم ايه يا اخي انت لو مكانهم يا اخي لو ابوك هناك لو اخوك هناك هتقول كده يا اخي هتقول ننقذ الناس وبعد كده نتكلم ننقذ الناس وبعد كده نتفاهم اللي بيحصل ده يا جماعه عشان ما يبقاش الكلام كله في اتجاه في اتجاه احباط اللي بيحصل ده يا جماعه مش النهايه اللي بيحصل ده البدايه والله يا جماعه الامل الامل يا اخواني الله قادر يا جماعه لما الانجليز جم يضربوا الحجاز من قرن من الزمان فقالوا هيضربوها بالطيارات فالناس اترعبت فواحد راجل كبير قال لهم يا الطيارات دي اللي هترمي النار ديت هي الطيارات ديت فوق ربنا ولا ربنا اللي فوقها قالوا لا اله الا الله ربنا اللي فوقيه قال لهم خلاص انتوا خايفين من ايه رغم انه عمره ما سمع عن حاجه اسمها الطيارات الله قادر كل زمن كان اليهود بيتجبروا فيه انا عايز يبقى جوانا امل امل في التغيير امل ان احنا هنقدر نغير امل ان المعادله حتى لو خرج منها الكل وتخاذلوا عن النصره احنا باذن الملك هنقدر نغير لان معانا ربنا ربنا كل ما اليهود يفتروا ويتجبرهم ويحسبوا ان محدش يقدر يرد عليهم ربنا ينتقم منهم بلا اسباب في غزوه خيبر لما تجبروا ربنا هدهم بسلاح الرعب سبحانه وتعالى لما اليهود في الاحزاب تمالؤوا مع المشركين وحصروا المدينه وكانوا يقضوا على الاسلام ربنا انتقم منهم بالريح لما خلاص بيوصلوا من القوه ان ما عادش حد قدهم ربنا بينتقم منهم بلا اسباب اللي اتفتحت على ايده خيبر علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب كان نايم في السرير نايم مريض بسبب عينيه وجسده وهو اللي اتفتح على ايده الحصن كان ربنا بيقول لنا يا امه محمد فوقهم الا اليهود لو انتوا نايمين في الارض بتموتوا بس رفعتوا رايه الاسلام هنصركم عليهم بس قوم ربنا فتح اليهود وهد خيبر على ايد اضعف واحد في الجيش وامرض واحد في الجيش عشان يدينا رساله ان احنا ما نخافش من اليهود انا ما لقيتش ايات بتتكلم على اليهود الا وهي بتقول انهم اتهزموا بالرعب على طول انتوا فاكرين ان هم بيهددوا بالحرب البريه فاكرينهم يقدروا يعملوا حرب بريه اليهود عمرهم ما حاربوا ما انتم انا يا جماعه اليهود من وراء جدر بس يا جماعه من جوه دبابات من جوه طيارات من جوه بوارج حربيه انما ما انتم ما يقدروش ما يعرفوش يعملوا الكلام ده رعب رعب من كل من رفع رايه لا اله الا الله اللي بيحصل ده مش النهايه اللي بيحصل ده بوابه امل والله العظيم بوابه امل الله الله وعد اليهود ثلاث وعود اول وعد اتنفذ فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وكم فعلا في فلسطين الله يعني بجيت اليهود في فلسطين كانت بوعد من الله مش بوعد من بالفور ايوه بوعد من الله الوعد الثاني وجعلناكم امددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا يكتروا في العدد ويكتروا في الفلوس اكبر بنوك في العالم بتاعت اليهود Fox News بتاعت النشرات الاعلاميه والاخبار الاعلاميه بتاعت اليهود سي ان ان اي بي سي كلها يهود ممثلين العالميين ريتشارد جير وغيره بتوع يهود ال- ال- القنوات الاعلاميه الفضائيه بتاعت يهود ال- كل حاجه المؤسسات الاخباريه العالميه بتاعت يهود جعلناكم اكثر نفيرا نفير قوه اعلاميه رهيبه اموال بنين خدوا اللي انتوا عايزينه الوعد الثاني اتحقق اه اتحقق لسه في وعد ثالث ما اتحققش يهود اليهود اللي ساكنين في فلسطين يا جماعه يعرفوا ان في وعد ثالث لسه ما اتحققش وزي ما الاول والثاني اتحققوا الثالث هيتحقق انتوا جايين عشان قضاء وقدر انتوا جايين عشان قدركم زي ما ربنا بيقول فاذا شاء وعد الاخره الوعد الثالث اهو ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا هيهدوا اليهود واللي اليهود عملوه يعني اليهود في وعد ثالث يا جماعه هيتنفذ هيتنفذ من الله وعد بلفور اليهود ما بين وعود الله ووعد بلفور هيروح فين هيروح فين من الملك الجليل سبحانه وتعالى الرسول يا جماعه الرسول كان حياته كلها امل عليه الصلاه والسلام كل حياته الرسول عليه السلام وهو بي بي مع ابو بكر بي- ناحيه المدينه رايحين المدينه ومكه كلها بتدور عليهم في الهجره وسراقه بن مالك يلحقه موقف رهيب موقف المفروض اي حد يحبط فيه خلاص ادركه الطلب خلاص هيتقتل عليه الصلاه والسلام فاذا برسول الله يعد يعد يعد ال- سراقه بن مالك بسواري كسرى يعني الرسول بيتكلم سراقه بن مالك في ايه؟ ده انت مطارد ده انت ماشي لوحدك في الصحراء مع واحد انتوا الاثنين لو ناديت الطلب بتاع مكه عليكم خلاص هيقتلوكم انت بتعدني بفتح العلم بتعدني بكنوز كسرى امل يا جماعه امل عنده امل لانه عارف ان ربنا معانا ما دام ربنا معانا هننتصر بس احنا نقوم بس احنا نتغير ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ده ملك واحد من ملائكه السماوات السبعه ينزل يهد امريكا واليهود ده ايه جبريل ينزل يرفعهم ويخسف بهم الارض زي كره قوم لوط ولكن ليبلو بعضكم ببعض امتحان لينا واختبار لينا ولكن انا عايزك تعرف لو ربنا معانا لو قمنا ونصرنا ربنا ان تنصروا الله ينصركم بس احنا ننصر الملك الجليل سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاه والسلام خب- خبيب إيه، خباب خباب داخل عليه الكعبه خباب ظهره اتقطع ظهره اتقطع عملوا عملوا حفره نار ونيموه على ظهره فيها الصديد والميه والدم اللي نازلين من ظهره نزلوا طفوها وبيجري على رسول الله ظهره مولع ظهره متشرح ظهره مشوي وبيجري عليه في الكعبه بيقول له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا تخيل الموقف الرهيب الرسول عليه الصلاه والسلام يبص له بقمه السكينه يقول له والله لا يتمن الله هذا الامر اما بعز عزيز او بذل ذليل والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنم الجزيره العربيه كلها تدخل في حكم الاسلام ازاي هو كده هو كده لان معانا ربنا زي في غار حفر الخندق الصحابه لقوا صخره مش عارفين يحفروا والاعداء جايين 10000 مشرك من مكه وغطفان واليهود جايين يحاصروا المدينه وال- والموقف رهيب وبيحفروا بسرعه يا رسول الله مش عارفين نشيل الصخره هنعمل ايه يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمي بسم الله ويضربها ويبشر الصحابه بفتح الشام وفتح العراق وفتح اليمن وهو بيكسرها يا رسول الله ده احنا ما فيش حد مننا يعرف يروح الخلاء يقضي حاجته ده احنا هنتلج من البرد ده احنا هن... دمنا هيجمد في عروق- في عروقنا من الجوع وانت بتقول لنا تفتحوا العالم كله وانت بتقول لنا العالم كله يبقى معاكم الامل يا جماعه اوعوا تيأسوا اوعوا تيأسوا من امتى الاسلام بيكسب العدد من امتى من امتى بننتصر بالعدد اول حرب حاربنا فيها الروم القوه الاولى العظمى في العالم ربنا خلد الكلمه دي في غزوه تبوك في سوره التوبه ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم عايزين حمار نركبه نروح نقاتل عليه الروم حمار تر- تروح للروم قلت لا اجد لا اجد خارجين تحاربوا القوة العظمى الأولى في العالم وما عندناش بهائم نركب عليها الناس والناس هتروح تقاتلهم ماشي كان في روح كان في عقيدة كان في دين يا جماعة كنا عارفين مين ربنا بس هو اليهود بس الطريق اتفتح بيننا وبينهم واحنا هنعرف العالم كله مين اليهود ومين ربنا مش مين اليهود ومين احنا لا مين اليهود ومين ربنا الجليل سبحانه وتعالى الأمل الاسلام يا جماعه تحارب حرب لو اي دين على وجه الارض تحاربها كان زمانه ابيد طول التاريخ شبهات وتنصير وعلمانيه واستشراق وحروب الامه الاسلاميه اتحاربت حرب لو كانت امه ثانيه كانت اتشنت من المجازر والمذابح من الصليبيين والتتار والمج... من كل المذابح دي ومع ذلك الامه لا تزال قائمه لانه دين ربنا سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب في سوره القمر نزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر عمر بن الخطاب وقف كده تخيل انتوا عارفين يا جماعه السوره دي نزلت امتى سوره القمر نازله من 7 ل 8 مكيه 7 ل 8 مكيه دي يعني ايه شعب ابي طالب كان بادئ في اول سنه 7 وخلص مع سنه 10 يعني كنا في الشعب يعني سوره القمر نازله في شعب ابي طالب عمر بن الخطاب في الشعب مش لاقي ورق شجر ياكله لا ربنا منزل قوله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولي الدبر الدبر عمر بص كده هو فين الجمع ده ومين اللي هيولي الدبر ولكن سكت يقينا بوعد الله فلما بعدها بس ثلاث سنين في غزوة بدر لما اتهزموا أو بأربع سنين في غزوة بدر لما اتهزم المشركين وولوا الدبر تذكر عمر هذا الموقف واقف في شعب أبي طالب أمل يا جماعة أمل ربنا في الشعب منزل آية لينا بيقول لنا أبشروا انتوا النصر معاكم والله العظيم والله العظيم المخذلين والمحبطين والمثبطين والمتخاذلين والمتواطئين والخاينين هيعضوا على ايديهم من الندم يوم ما ربنا ينصر دينه ويعز اوليائه والنصر قادم قادم بس احنا ننصر ربنا بس مفيش غير ان احنا نجيب كل اللي نقدر عليه ربنا وربنا هينصرنا بيها سبحانه وتعالى الامل يا اخواني الامل في الله الامل الامل في نصره الله سبحانه وتعالى لينا اللي بيحصل ده يا جماعه اللي بيحصل ده مش هزيمه مش هزيمه القتله دي كلها مش هزيمه اه امال ايه حاجه عاديه لا امال ايه نصر اللي بيحصل ده نصر انت عم انت يا عم قلت اللي بيحصل ده امتحان ماشي اللي بيحصل ده ايقاظ ماشي فعلا هو امتحان وفعلا ربنا بينقذنا اللي بيحصل ده كشف الاقنعه كله اتفضح خلاص خلصت بتوع اللي مش رافعين رايه الاسلام اي حد غيرهم انصدر اللي بيحصل ده مش النهايه ده بدايه وامل ماشي ان شاء الله ان شاء الله الطريق جاي والن... انما اللي بيحصل ده نصر مش اي والله العظيم ازاي حرام ابن ملحان حرام ابن ملحان لما اتطعن في ظهره في صحيح البخاري قال فزت ورب الكعبه فزت فين ده انت اتهزمت لا انتوا مش فاهمين يعني ايه نصر اصلا انتوا بتحسبوا ان النصر ان انا امسك بلد ولا لا النصر ان انا فضلت على عقيدتي للنهايه النصر ان غزه متحصره بقالها كام سنه ولغايه دلوقتي بيتضربوا وبيتقتلوا ومفيش بيت ما اتقتلش فيه واحد ولسه واقفين بيقولوا لا اله الا الله النصر يا جماعه ان احنا مع ربنا للنهايه عشان كده قصه غلام الاخدود ليه خلدت في القران في سوره البروج وفي السنه في قصه غلام الاخدود ليه يا جماعه ليه خلدت لان القصه دي قصه ثبات حتى الموت الشعب كله ثبت لحد الموت شعب والمشهد النهائي بتاعها لما اتقتل غلام الاخدود غلام الاخدود اتقتل وما شافش نصر وما شافش حد امن خديجه بنت خويلد ماتت بعد الخروج من الشعب بايام او بشهور خديجه بنت خويلد ماتت ما شافتش نصر مصعب بن عمير مات في غزوه احد وهو بيحسب ان النبي اتقتل انس بن النضر مات في غزوه احد وهو بيحسب ان النبي اتقتل شوف مش نصر ولكن ماتوا تحت الرايه وهم كانوا سبب النصر الحقيقي هتموت هتموت هتموت بجلطه بذبحه بزياده كوليسترول نتيجه الاكل وال- والدهون واللحمه الملبسه ب- كل واحد هيموت هيموت يا جماعه ولكن احنا عايزين الموت الشريفه عايزين نخرج منها على خير نموت شهداء في ذات الله سبحانه وتعالى اللي احنا شفناه ده اهو على الشاشات الاعلاميه ده المشهد الاولاني يا جماعه المشهد الثاني لسه في الدنيا لما المسلمين هيقتلوا اليهود والحجر هينطق ويقول يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله والشجر هينطق تخيلوا يا جماعه المشهد الثاني في الدنيا وفي مشهد ثاني في الاخره مشهد محدش عارفه وفي كتير قوي ما بيفكروش فيه مشهد ربنا قال عليه احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون كل واحد هيتسال عارفين يعني ايه لما ربنا يقول في القران لا ظلم اليوم يعني ايه لا ظلم كل الظلم اللي اتظلم على وجه الارض ده هيتصفى تخيل عسكري مرور ظ- ظلم واحد بتاع عربيه تعالى ظلمته ليه ده اللي فوقي هاتوا اللي فوقه ده اللي فوقي هاتوا اللي فوقه ده اللي فوقي هاتوا اللي فوقه لا ظلم اليوم مفيش كبير الوقت كله بيتحاكم كله بيتحاكم قدام محكمه العدل الربانيه عارفين يعني ايه لا ظلم اليوم كلمه رهيبه ان اي حد ربنا بيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم من الرعب وافئدتهم هواء قلبهم اتخلع ما عادش في مكانه حاجه وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل بعد ايه الدنيا خلاص وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد كل الظالمين كلهم من ايام فرعون على بالفور اللي ادى الوعد لليهود على نتنياهو على كل واقف متغلغل جنب بعضه وترى المجرمين يومئذ مقررين في الاصفاد سرابيلهم من قطران زي النحاس المغلي تخيل انسان لابس ثوب من النحاس المغلي ده هيعمل ايه لسه المشهد الثاني يا جماعه يعني هننتصر امتى هننتصر نصر الثأر امتى قال تعالى فاذا دخلتموه فانكم غالبون اول جيش هيقوم عشان يحرر فلسطين هو الجيش اللي هيحررها والله العظيم يا جماعه بس احنا نقوم احنا يجي في قلوبنا اليقين والجرأه ونقوم هننتصر يا جماعه هننتصر بس احنا نقوم بس احنا نستنفذ اللي في وسعنا عمره ما هيجي قد اسباب اهل الباطل بس هننتصر بعدها يعني نعمل ايه في الاخر نعمل ايه هقول لكم توصيات دلوقتي واحنا بسرعه في نهايه الحلقه يا جماعه توصيات معروفه صدقوني والله العظيم انا اي توصيه بقولها يعني كل توصيه لها مكانها وحجمها انما التوصيه الكبيره الخطيره انك تشيل دين انك تشيلي دين ان زي ما كنا ايام الكليه ما نسمع الاخبار ده كده كل واحد يقول يا رب انا حياتي عشان دينك خلاص يا رب انا عشت ح... هعيش حياتي جند من جنودك بعثتك يا رب ان اعيش حياتي كلها داعيه اليك انا هعيش من اجل الاسلام هسخر حياتي للاسلام وطاقتي للاسلام هم دول يا جماعه يا بختهم والله العظيم يا بختهم عند الله يا بختهم عند ربنا اللي عاشوا عشان ربنا وعشان دين ربنا سبحانه وتعالى ايه التوصيات اول توصيه انك تعيط اول توصيه نعيط آه، البكاء اسرائيل بتقول اجتياح بري وانت بتقول لي عيط ايوه تعيط ليه قال تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون لما ما عرفوش يجاهدوا عيطوا من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق منافق اللي مش عايز يقاتل من اجل الله سبحانه وتعالى يعني عيط اه تعيط انك مش قادر تجاهد مش مش عارف اجاهد خلاص لا عيط دموعك دي لازم تنزل انك مش عارف تروح امال فين برهان صدقك التوصيه الثانيه يا جماعه الدعاء يا جماعه بس مش الدعاء ما تفتكر الازمه لا كل الائمه في كل الصلوات الخمسه يقنطوا يزلزلوا الامه ويعرفوا الامه ان لينا رب يقدر ينصرنا نقد- و- ومش ندعي واحنا بذنوبنا نتغير عشان ربنا يستجيب دعائنا ندعي ما بين الاذان والاقامه نصوم احنا في شهر الله المحرم نصوم في شهر الله المحرم كله وندعي للم- لل- لاخواننا في غزه يا جماعه ده ارواح اخواتنا بيموتوا وبيتذبحوا وبيتقتلوا وبتتفجر فيهم القنابل وبيتسلخوا وبيتنططوا وبيتقطع جسمهم نصين اخواننا يا جماعه بيتصفى دمهم واحنا قاعدين بنتفرج قوم الليله قوم يصلوا ركعتين بعد الحلقه وادعي واستغيثوا ربنا انه ينصر اخواننا في غزه قوم الليل وادعي لهم است... استن... ات- انتهز كل اوقات اجابه الدعاء وادعي لهم يبقى الدعاء الدعاء ان ربنا يبقى معانا الملك اه لما الملك يلاقي الامه كلها بتدعي الملك ينصرنا سبحانه وتعالى لاننا اتغيرنا تغيير حقيقي التوصيه الثالثه التبرع ولكن يا جماعه خدوا بالكم التبرع الهلال الاحمر بيوصل الجمعيات الشرعيه بتوصل النقابه الاطباء لجنه الاغاثه في اي نقابه اطباء في بلدك بتوصل اتحاد الاطباء العرب بيوصل ان في ناس اهالي بتلم وبتروح توصل يا جماعه ال- الموضوع ده اتقال هي المعابر مش مقفوله مين لانها مقفوله يا جماعه المعابر بتتقفل شويه تتفتح شويه وكل ما بتتقفل يقف العربيات تتفتح تقوم داخله مين اللي قالك ويا جماعه يا اخي يا اخي سبحان الله يا حبيب قلبي الرسول لما بعت 70 واحد 75 واحد في بئر معونه والرجيع واتقتلوا هو الرسول عليه الصلاة- هو يا جماعه احنا هو انت مغسل وضامن جنه انت بتغسل الجنه ده عند ربنا بقى سبحانه وتعالى احنا بنطلع افرض ما وصلتش لله فقد وقع اجره على الله وقع اجرك عند ربنا سبحانه وتعالى يا اخي ده احنا لو كل واحد مننا طلع جنيه 80 مليون جنيه من مصر مليار و200 مليون جنيه من العالم الاسلامي لو كل واحد طلع جنيه فما بالك بقى لو طلعنا بجد يا جماعه لازم نتبرع يا ست اخلعي غوشه دلوقتي اخلع خاتم اخلعي خاتم طلعي سيرتك طلعي شبكتك طلع اللي تقدر عليه روح اسحب من البنك بكره مبلغ طلع فلوس من اللي انت عينها في الدولاب لاي حادثه ما دي حادثه اهي هي لازم حادثه في البيت ما يمكن- حادثه للامه وانزلوا بكره يا جماعه روحوا لاي جهه من اللي انا قلتها ده ايه الجماعه الشرعيه الهلال الاحمر ال- ال- النقابه العامه للاطباء نقابه الاطباء في اي بلد لجنه الاغاثه اتحاد الاطباء العرب يبقى التبرع يا جماعه التبرع الحاجه الثالثه الحاجه الاطفال اطفالنا لازم نعود اطفالنا ان هم يتبرعوا لفلسطين دي حصاله لقيتها في احد المكتبات لا احنا م- مش كل واحده يلاقي الحصاله دي في اي مكتبه هات يا عم اي علبه علبه تحذيه اي حاجه اي صندوق وافتح فيه فتحه واكتب عليه حصاله فلسطين وقول لابنك ولا بنت الرسول عليه السلام اليهود قالوا عداوته محيينا احنا عاديه محيينا عادوه من اول لحظه لازم نع... لازم تربي ابنك على عداوتهم بنتي عندها ثلاث سنين ونص وهي يعني اه يا حبيبتي شفت المناظر اللي في التلفزيون ديت ايوه يا ابي بنتي مش فاهمه هي بالنسبه لها الراجل الوحش قتل الراجل الطيب لا الراجل الوحش ده اليهودي بقى والراجل الطيب ده اهو احنا بنلم له فلوس عشان نعالجه عشان ربنا سبحانه وتعالى يعالجه ان شاء الله في الدنيا ويدخله الجنه البنت تقعد بقى تلم فلوس وربنا عشان يرضى عنك ويحبك حبيبتي يبقى معانا حصاله في بيتك لاولادك كل ما تديها نص جنيه حط ربع من هنا وربع لايه وربع للراجل الطيب بتاع فلسطين الناس الطيبه المسلمه المؤمنه بالله فكره مهمه جدا في تربيه اولادنا ان يبقى لهم هم يا جماعه الاطفال بالنسبه للملتزمين مفيش احباط بقى اللي بيدي دروس فقه وعقيده يستمر انا شفت اخوه توقفت توقفت ليه احنا ماشيين زي النبي عليه الصلاه والسلام ماشيين في طريق البناء ما بنقفش لاي عارض عاشوراء يا جماعه عاشوراء كان المفروض حلقه الليله تبقى عن عاشوراء كلمتكم المره اللي فاتت على اساس ان عاشوراء ده يوم خطير جدا وليس فقط اليوم اللي ربنا شق فيه البحر لموسى ولكن عاشوراء ان شاء الله يوم الاربع تسعاء يوم الثلاث عاشوراء بيكفر سنة ماضية من الذنوب يعني لو انت فطرت 10 يوميها ب 10 سن الرسم سنة يوميها تخيلوا بقى غير فضل الس- الصيام في محرم عموما تخيلوا يا جماعة عاشوراء ال- زي ما ربنا شق البحر لموسى في عاشوراء ان شاء الله يوم عاشوراء ربنا هيشق اليهود نصين ان شاء الله باذن الملك الجليل يوم عاشوراء ده يوم معجزات ان جت فرصه ان شاء الله نلتقي قبل عاشوراء هكلمكم عن معجزات عاشوراء اللي حصلت اللي الواحد مبهور من يوم ما قرأ فيها لغايه دلوقتي والله العظيم بقدره الملك الجليل عاشوراء يا جماعه ان شاء الله ربنا يشق اليهود فيه اخر حاجه بقولها ان احنا نقدر نغير اللي مش مؤمن انه يقدر يغير حتى لو كل تخاذل وكل تخلى ما خلاص ما كانش له لازمه انه يقعد اصلا اللي مؤمن انه يقدر يغير هو اللي يقوم اللي بيحصل في غزه ده عرض لمرض خطير العيان درجه حراره 38 39 40 41 يا ابني في مرض خطير جوه بسبب الحراره نفوق يا جماعه غزه دي جرح من وسط جسم مليان جروح غزه دي يا جماعه نقطه دم في وسط بحر دم بيراق في العراق وافغانستان وكل مكان عايزين نفوق يا جماعه عايزين مش عايزين انفعال عرض بيروح عايزين عقيده مستمره تتولد جوانا تحركنا طول حياتنا مش عايزين المصيبه والمجزره اللي حصلت في غزه تخلي عندنا انفعال عرض ننسى لما الاحداث تروح عايزين تولد جوانا طاقه طول عمرنا ان احنا ننصر ديننا باذن الله التغيير الحقيقي هيجي مش لما نعمل اي حاجه غير لما احنا نتغير لما احنا نبقى ناس فعلا على مستوى المسؤوليه لدين الله سبحانه وتعالى اخطر توصيه قلتها لكم اخطر توصيه انك تعيط انك تتدرب على الصدق وانك تتغير وتنذر امكانياتك وحياتك لدينك ثم تاني اخطر توصيتين الدعاء للملك الجليل بعد ما نتغير وده اخطر حاجه لو احنا اتغيرنا فعلا والتبرع التبرع لاخواننا ونربي اطفالنا على هم الدين نسال الله سبحانه وتعالى اللهم يا ملك يا جليل اللهم يا عظيم اللهم يا عزيز يا عزيز يا ذا الركن الذي لا يضام يا ذا العز الذي لا يرام اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الاسلام واخذل من خذل الاسلام واخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم انتقم من اليهود ومن هاودهم اللهم عليك بهم اللهم انزل عليهم من نارك اللهم تنزل بهم الارض اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم انتقم منهم اللهم ابتليهم بالادواء والامراض التي لا علاج لها يا رب اللهم ابتعث فينا قوادا ربانيين يقودون الامه الى النصر يا رب اللهم ابتعث فينا قوادا ربانيين اللهم ابتعث فينا قوادا ربانيين يقودون الامه الى النصر يا رب العالمين يا رب اللهم احفظ اخواننا في غزه من فوقهم اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم اللهم انا نعوذ بك ان يغتالوا من تحتهم اللهم سدد رميهم اللهم صوب رايهم اللهم وحد صفهم اللهم سدد رميهم اللهم اجعل رميهم نيران حارقه على اليهود يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب يا رب اجعلنا من جندك المخلصين يا رب اللهم إنا لا نقول ألا حيلة لنا في نصرتهم ولكننا نعتذر إليك يا رب فإنا لا نقوى على عذابك اللهم فتب علينا من تقصيرنا وذنوبنا واستعملنا لنصرتهم ونصرة دينك في الأرض يا رب اجعلنا من جندك اللهم اخرج منا دعاة وداعيات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات اللهم انصر دينك واعز اولياءك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لكتابك ان ينتصر واذن لشرعك ان يحكم برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصبرا آل غزة فإن موعدكم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى